كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس حاول تشاركني وتصارحني بكل اللي جواك هتكون ويايا وهتكون معايا تابعوني على راديو بلدنا في كلام في الحب كل يوم سبت من الساعة واحدة لاتنين بعد نص الليل مع شاهين دقن تابعوني
كلام اسمع احلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب
مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام وعلى كل الناس اللي بيسمعونا في كل مكان على راديو بلدنا دلوقتي معادكم مع برنامجكم كلام في الحب معاكم على الهوا شاهين ده انور لمدة ساعة ومنتظرة مشاركتكم ورسائلكم على www.بلدنا.com أو جروبنا على الفيسبوك على راديو بلدنا موضوعنا النهاردة مهم جدا جدا جدا موجود في حياتنا وبيعاصرنا حلقتي النهاردة بتتكلم عن الفراق قبل ما نتكلم عن الحلقة وقبل ما نتكلم عن الفراق هنروح نسمع فقدتك لحسين الجسمي ونرجع تاني
فقدتك يا عز الناس فقدت الحب والطيبة وانا ملي بهالدنيا سواك طالت الغيبة انا ملي بهالدنيا سواك طالت الغيبة رحلت من بقى وياي يحس بضحكتي وبكاي وحتى الجرح في باطن يغذيني وهالليبة أنا من لي في هالدنيا سواك طالت الغيبة تصدق قد ما حبيت اشوفك في زوايا البيت واسولف معك عن حزني واحس ان انت تدريبه انا مني بهالدنيا سواك طالت الغيب تصدق قد ما حبيت اشوفك في دوايا البيت واسولف معك عن حزني واحس ان انت تدريبه انا باللي
اسوي بالالم والاه ولكن البقاء لله يصبرني على بعدك وذا حظي وراضي انا ملي بهالدنيا وكن طالت البيت يسوي بالألم والآه ولكن البقاء لله يصبرني على بعدك وذا حظي وراضي أنا ملي بهالدنيا وكن طالت الغيبة
ايه هو الفراق الفراق اني يفرقك اللي انت بتحبه من غير رجع انه يبعد عنك اللي بتحبه لسبب انت ما تعرفهوش او يمكن تكون عارفه هو انك تسيب اللي بتحبه لوقت عشان ظروف معينة خارجة عن ارادتك الفراق جرح كبير قوي اثاره بتكون موجودة وبتفضل موجودة الفراق ذكرى في القلب تفضل للأبد الفراق قصة ألفها القدر ومثلها البشر الفراق وداع أعمى الفراق حزن لا يفارق القلب العصب ان الفراق يبقى مش بإرادتك والصعب انك تحب شخص بجنون وانك تكون عارف بانك مش هتكون له والأصعب إنك تفضل تحب وتنسى أي حاجة ممكن تمنعك من إنك ممكن تقرب له. ومن غير ما تحس بتلاقي نفسك بتتعلق بيه يوم بعد يوم وفجأة بتحس بالفراق الفراق مش بس وداع والوداع مش بس فراق الفراق فراق القلوب الوداع وداع المشاعر الفراق يمكن تكون كلمة صعبة عليك تسمعها لكن أوقات بيكون الفراق راحة نفسية طب يا ترى الفراق راحة أم ألم يمكن أوقات بيكون الفراق راحة لو كان هناك مشاكل مش عارفين حلها ولا عارفين ولا قادرين ان احنا نحلها يبقى ساعتها لابد من الفراق حتى ترتاح جميع الأطراف لكن معظم الوقت بيكون الفراق بيمثل لنا ألم وتعب ألم البعد وألم النفس لما ما تلاقيش اللي كان بيواسي وحدتك جنبك وانت في حاجة ليه اعتقد ان الفراق لو حصل لأي حد ممكن يكون اكبر صدمة مرت في حياته سواء كان فراق اهل او حبيب او صديق طيب ما تيجي نسمع خالد عجاك واسعد حب ونرجع تاني
طبعا بحب لما تلاقي اللي انت تحبه ما بيحبكش ولا تحبه. مهما عيونك تنفع قلبه ما بيحبكش اصعب حب لما تلاقي اللي انت تحبه ما بيحبكش اه ولا تحبه مهما عيونك تنطق قلبه ما بيحبك يمكن يعطل تبدأ توهم يبدأ يخطف فجأة تحس ان اللي انت وقعت في حبه وقعت في حبه ما يستغلكش اه ما يستغلكش
أوعدك لما دموعك من ظلمك قدام عينه ما يشوفهاش أوعدك كل ما تيجي تقول ضحك يسكت قلبك ما يقولهاش أوعدك لما دموعك من ظلمك قدام عينه ما يشوفهاش أحوالك كل ما تيجي تقول بحب يسكت قلبك ما يقولهاش وإنك عايش وحدك بتجرب جوا حكاية دارك مجروح مش عارف خايف من أي نهاية كل إنك عايش وحدك متجرب جوا حكاية دارك مجروح مش عارف خايف من أي نهاية أخواتك لما تجوع تنزل منك قدام عينك ما يشوفهاش أحوالها كل ما تيجي تقول له بحبك يسكت قلبك ما يقولهاش إنك عايش وحدك تتغرب جوا حكاية داك مجروح مش عارف خايف من أي نهاية تقول إنك عايش وحدك تتغرب جوا حكاية داك مجروح مش عارف خايف من أي نهاية تبدأ تضعف يمكن يعطل تبدأ توهب يبدأ يخطف فجأة تحس ان اللي انت وقعت في حبه وقعت في حبه ما يستاهلكش اه ما يستاهلكش
جات لنا مشاركة على الفيسبوك يلا نقراه معانا أول مشاركة من منا السيد بتقول الفراق صعب جدا وبكل أنواعه سواء كان فراق برضا الواحد أو خارج عن إرادته لكن في الآخر بيكون فراق بيكون فيه ألم بس ساعات الفراق بيكون راحة في حالات كتير هو أكيد برضه بيتعب في الأول بس في الآخر بنحس براحة أكيد فراق الأهل والأصحاب وفي أي حد بيكون صعب لكن ده حال الدنيا مفيش حاجة نقدر نعملها ولازم فعلا نقدر نتخطى أزمة ألم الفراق عندك حق طبعا يا منا لازم نتخطى بأي وسيلة أزمة الفراق لازم نحاول ننسى عشان نقدر نكمل حياتنا ونقدر نعيش وبشكرك لمشاركتك معانا يا منا معانا كمان مشاركة من كيمو أنتاكا بيقول طبعا كلنا حسينا بالفراق بس يا ترى سألنا نفسنا ان اللي فارقنا ده كان يستاهل ولا لأ في الغالب ان الواحد بيكسب فراق بعض الناس وبيتعب قوي لما بيفارق ناس تانية المهم اننا لازم نستفيد من تجاربنا عشان نقدر نعيش ونواجه اللي جاي ومش نقع في نفس الغلط تاني وده رأيي ميرسي ليك يا كيمو كتير وبجد شكرا لمشاركتك معانا وفعلا لازم نكتسب خبرات في الدنيا وفي الحياة ونتعلم ونغلط عشان نتعلم وميرسي ليك كتير معانا كمان مشاركة من أميرة أمرة بتقول الفراق أصعب شيء بالأخص فراق الأصحاب لأنه بيوجع أكتر من فراق الأحباب سهل جدا إنك تلاقي شخص تحبيه بس صعب إنك تلاقي أصحاب بجد انا مريت بتجربة الفراق وكانت السبب اني اعيد تالتة حقوق لاني فارقت صاحبتي وقتها وكان وقت امتحانات وانا عيبي الوحيد ان اصحابي بيكونوا عندي اكتر من احبابي فعلا يا اميرة الاصحاب شيء مهم جدا في الدنيا وخصوصا انت بتعتبريهم كل حاجة وبتقدري تفتحي لهم قلبك حلو قوي انك يكون ليكي اصحاب بس صعب قوي انك فارقتي صاحبتك كان ممكن تقدري تحليها او تعرفي ايه هي المشكلة وتبتدي تمسكيها خطوة خطوة وخيط خيط هتعرفي ت... وهتقدري تحليها كنت فكري فيها كويس قوي بدل الفراق وبشكرك لمشاركتك معانا يا امير يا ترى ايه هي انواع الفراق الفراق ليه انواع كتيره زي الموت اللي بيفرقك بسبب الموت عمره ما هيرجع لك تاني في الدنيا خلاص بيكون راح في فراق تاني اللي هو بيكون من حيث الاختلاف في وجهات النظر اوقات كتير بتحب صديق معين او اخ ومجرد ان هو قال رأي مختلف انت معاه فيه بتبعدوا عن بعض على طول وبيحصل الفراق بينكم كمان في مش... آه، في فراق تاني زي المشاكل العائلية كتير بنمر احنا بمشاكل كتيرة قوي في بيتنا وكتير قوي بنسمع عن معظم البيوت كلها مليانة مشاكل اوقات المشكلة بتتطور وبيحصل طلاق بين الزوج والزوجة او الام والاب بيحصل فراق بعد ما كان البيت مليان بالحب والامان والطمأنينة بعد كده بيبقى كله فراق المشكلة مش فيه والمشكلة الأطفال بيكونوا مشتتين بين أمهم وباباهم في كمان فراق الزمالة في العمل كتير منا بيتعامل مع ناس بطبيعة العمل طبعا لازم تتعامل مع ناس كتير بتحبهم وتعيش وقت طويل معاك وبعدها بتفترق بسبب ظروف العمل يمكن تكون انت بتترقى او هو بينتقل من مكان لمكان او بيدرس دراسة معينة والدنيا تلاهي في كمان فراق الاحباب الفراق الناتج عن الحب من طرف واحد وده بقى بيحصل كتير قوي في دنيتنا رغم صعوبته بالنسبة للطرف اللي وقع في الحب لكن بسرعة بيروح اثره وده بيكون عند وجوده الحب الحقيقي بيروح فعلا لما تلاقي حب حقيقي جالك في كمان فراق نتيجة خيانة إحدى الطرفين بعد قصة حب طويل ده بيكون صعب جدا للشخص اللي اكتشف ان الشخص اللي بيحبه ضحك عليه او خانه او كان بيستغله عشان مصلحة معينة في الحالة دي بيكون الشخص الخاين بيكون قادر جدا انه يقدر يقنع اللي قدامه بكلام حب هو ما بيحسهوش بس مجرد ان الشخص التاني حبه بيبتدي يحسه وبيصدقه في كمان فراق بسبب الظروف النوع ده اصعب انواع الفراق لان في الحالات دي ما بيكونش فراق بين الشخصين مش منهم لبعض يعني ده بيكون تحت ظروف معينة بيكونوا متعلقين ببعض لدرجة كبيرة وبيحاولوا ان هم يتمسكوا ببعض قوي لكن اوقات الظروف ما بتكونش في صالحهم للأسف بتيجي لحظة الفراق وقتها بيبص كل واحد للتاني على انها اخر مرة هيكونوا عينيهم بتلمع عين بعض بس هنعمل ايه هو ده القدر جات لنا كمان مشاركة من مقدم البرامج ايمن سليم بيقول الفراق حاجة صعبة قوي من ابشع الحاجات اللي في الدنيا بس في حاجات بتخلينا نلجأ للفراق هي قلة المسامحة لان محدش فينا بقى بيقدر يسامح حد زي الاول لكن في حاجة دايما انا بأيدها في الحياة مادام في خيانة يبقى في فراق لكن الخيانة حاجة صعبة جدا جدا واصعب من الفراق واصعب من الحب واصعب من كل حاجة في رأيي اننا لو سامحنا بعض وبقى في تسامح في الدنيا ووسط الناس اكيد مش هيكون في فراق ابدا وانا حابب اسلم عليك يا شهندة وهنيك على البرنامج الجميل وكل سنة وانتم طيبين ميرسي يا ايمن واولا البرنامج جميل بيك انت وكل مستمعين راديو بلدنا فعلا الخيانة بقت موجودة كتير اليومين دول يا ايمن بس تقول لمين لازم نبطل ولازم نسامح ونعدي عشان نقدر نعيش ونكمل حياتنا وشكرا لمشاركتك معانا يا ايمن معانا كمان مشاركة من هوتش بيقول الفراق مش معناه النهاية يمكن ان يكون نهاية شيء وبداية شيء تاني هي دي طبيعة الدنيا لازم يكون فيها حب ولازم يكون فيها فراق ولازم يكون فيها تضحية انا رأيي بالفراق ان هو شيء لابد من وجوده ممكن برضو ان الشخص اللي فارقني يعمل كده لانه بيحبني برضو وده ساعتها هنسميها تضحية بس برضو في الاول وفي الاخر هنقول ان الفراق شيء بيكون صعب جدا لان الانسان ربنا اداله قلب بيتعلق وبيحب وبيحس وبيشعر واتمنى ان هي تكون حلقه جميله يا شاهي وبجد موضوع جميل جدا ميرسي ليك يا هاتش وشكرا بجد لمشاركتك معايا معانا كمان مشاركه من هاجر فاروق بتقول ان الفراق اجرح من الخيانه والفراق بيمثل لي الموت انا جربت الفراق مع اصحاب وطلعوا ما يستاهلوش ما يستاهلوش حتى اني اضحي عليهم او ازعل عليهم كمان جربته مع حبيبي واثر فيا جدا وتعبت قوي وكانت نفسيتي تعبانه جدا الفتره دي كمان جربته مع اختي لما سافرت بعيد عني ويمكن ده اكتر فراق ضايقني في حياتي كلها تفتكروا الفراق ليه علاج طب تفتكروا الفراق ليه دواء هل الفراق حل هنحاول نحل مشاكل الفراق مع بعض بس بعد ما نروح نسمع كفاية كده لسميرة سعيد ونرجع تاني انتظروني
بعد اللي قلنا لبعض ساعة الفراق والبعد ما بقاش كلام ينفع تاني يرجعنا ما تقولش ننسى البعض شايلين قوي من بعض ما اقدرش يوم ارجع ده رجوع ملوش معنى خلاص كفايه كده كفايه ضاع من الوقت ده خلاص كفايه كده كفايه ضاع من الوقت ده خلاص كفايه كده كفايه ضاع من الوقت ده خلاص كفايه كده كفايه ضاع من الوقت ده خلاص كفايه كده كفايه ضاع من الوقت ده خلاص كفايه كده كفايه ضاع من الوقت ما تنسيناش ايام ده ما كانش اي كلام ده كلام كتير يجرح قلنا لبعضينا ازاي هننسى خلاص اتغير الاحساس صدقني كده اريح الحب ما نسينا كفايه كده كفايه ضاع من الوقت ده خلاص كفايه كده كفايه ضاع من الوقت ده خلاص كفايه ضاع من الوقت ده
الفراق بالنسبة للموت حق والقضاء والقدر لابد من الإيمان بيه لازم نعرف ان اللي يفارقنا بسبب الموت فهو مش محتاج مننا غير الدعاء والاستغفار ليه تفتكر ذكرياتك معاه وحبه ليك وحبك ليه بس الحمد لله ان ربنا ادانا نعمة النسيان وكلما طال الزمن كلما قل الحزن تاني حاجة البعد عن المشاكل بينك وبين أصحابك يعني لو حصل بينك وبين أصحابك مشكلة لازم تحاول تفكر الأول وتقول إيه مشا... إيه حلها طب هي حصلت ليه طب عشان إيه طب إيه الخطوات الصح اللي أنا ممكن أعملها عشان أقدر أحل المشكلة دي اوعى تخليها تكبر منك ما تخليش الفراق يقدر يتمكن منه ويبعدكوا عن بعض ثالث حاجة الم- بالنسبة للمشاكل العائلية لازم حلها ما نحاولش انها تكبر مننا الام او الاب لازم يتفاهموا في امور الحياة لازم كمان يكون في تنازلات بينهم لان الحياة صعبة ومحتاجة للكل اللي يفهموها الزوج والزوجة مهما كبرت المشاكل بينهم لازم يحلوها بهدوء من غير عصبية واستعجال واخد قرار بسرعة بالطلاق والانفصال لان المشكلة بتبقى كبيرة جدا عشان اولادهم بيأثروا على اولادهم مش عشان مش هم اللي بيتأثروا اولا واخيرا هم الاطفال مش مهم اي حاجة تحصل مقابل مقابل روحة الاطفال لابد ان احنا نريح اطفالنا ما نخليهمش مشتتين بعيدين كل البعد رابع حاجة بالنسبة لزمايلك في الشغل فمهما بعدت الأيام بينكم وكل واحد انشغل بالدنيا لازم يكون بينكم حتى تليفون لازم السؤال على بعض أساسي جدا إنكم لازم تكونوا بتسألوا على بعض لأن بيكون بينكم عيش وملح وعشرة فضروري جدا من السؤال على بعض يلا بينا نسمع افترقنا لتامر عاشور ونرجع تاني
افترقنا وابتديت ألوم في روحي وأقول يا ريت كل يوم بيعدي أصعب والفراق أصعب وأصعب كل يوم على نفسي بصعب إن أنا سبتونا هيك افترقنا وابتديت ألوم في روحي وأقول يا ريت كل يوم بيعدي أصعب والفراق أصعب وأصعب كل يوم على نفسي بصعب ان انا سبتونا هيك. يا ريتني قبل ما قلت انا كنت مت في وقتها او حتى كنت حسبتها اديني جيت ابعد نسيت اديني جربت ان أنسى. اديني بتعذب بجد
معانا كمان مشاركة من كريم علاء الدين وبيقول الفراق ده شيء بيتاخد منك غصب عنك رغم انه حاجة منك او ليك بس واقع بنعيشه اللي فارقني بقى هي نفسي اولا الابتسامة الحقيقية والامان وحاجات كتير بقى بتفارق الواحد وبالنسبة لفراق الناس ده شيء عادي عشان الواحد يحس حاجات تانية زي الذكريات والشوق وكده وزي ما قلت في اول كلامي حاجات كتير فرقتني فانا بقى بقيت واخد على الفراق معلش يا كريم كلنا حصل لنا الفراق بس لازم نعدي منه وننسى وشكرا لمشاركتك معايا معايا كمان مشاركة من باسم البدري وبيقول ساعات الحب لها أجنحة وساعات الفراق لها مخالب بيقول انه كان بيحب واحدة بس في ظروف فرقتهم عن بعض وانهم ما تفقوش وما قدروش يحلوا الظروف دي وان الفراق حاجة وحشة جدا وصعبة جدا فعلا يا باسم هو حاجة فوق الصعب معانا كمان مشاركة من عاصم السيد وبيقول ان الفراق حاجة وحشة وصعبة جدا انا جربته مع حبيبتي وهي اللي فرقتني لامور مادية لانها كانت مادية هي واهلها يمكن انا تعبت في الاول بس انا قررت اني ما تعبش تاني عشان خاطر حد وان اهم حاجة نفسي معاك حق يا عاصم آه المفروض ان انت ما تزعلش على حد ضحى بيك يا جماعة بجد الفلوس ملهاش اي قيمة في الدنيا الفلوس دي اخر حاجة ممكن نفكر بيها لان احنا اللي بنعملها يعني تضحي ببني ادم او بلحظة حب عشان مجرد فلوس حاجة صعبة قوي جات لنا كمان مشاركة من من محمود حسني وبيقول الفراق موضوع صعب قوي صعب قوي انك تحب حد وفجأة يتخلى عنك عندك حق يا محمود وما تزعلش على حد باعك شكرا لمشاركتك معايا معاك من مشاركة من جودة سليم بيقول ان الفراق حاجة صعبة جدا انا جربته مع صديق ليا وكان حد معين وقع بيني وبينه اللي زعلني ساعتها وبكاني واللي كنت الاول مرة ببكي فيها ان صديقي ما فهمنيش المفروض ان هو عشرة عمري والمفروض انه يكون فهمني للأسف افترقنا بسبب المشكلة بص يا جودة كان المفروض انك تحاول وتقدر على قد ما تقدر انك تحل الموضوع واحدة واحدة وبالعقل يمكن هو مش فاهم بس انت طالما انت فاهم وواثق من نفسك كويس قوي انك ما عملتش الحاجة دي فانت كان ممكن ان انت تحلها ودي بينك وبينه شكرا لمشاركتك معانا يا جودة ومعانا كمان شهاب عنتر بيقول ساعات الفراق بيكون علاج بين اتنين زعلانين مع بعض وافترقوا نتيجة ظروف ولما بيلاقوا بعض تاني بعد سنين ممكن يقابلوا بعض بوش وحش على فكرة انا مش معاك يا شهاب خالص لان هما ممكن يكونوا بيحترموا بعض قوي لحد اخر وقت وشكرا لمشاركتك معانا الفراق صعب كله وجع وألم مهما اتكلمت وعبرت عنه عمري ما هوافيه حق مهما اتكلمت عنه فهو صعب صعب صعب نصيحة لكل من حس بالفراق أو بيحس بيه يحاول انه ما يقعش تحت تأثير الصدمة انا عارفة انها نصيحة صعبة لكن يمكن هي الحل عشان تقدر تتخلص من الألم لازم ننسى عشان نقدر نعيش ونكمل حياتنا ولكن أسأل الله أن يجمعنا كلنا بمن نحب في الجنة بإذن الله مستمعينا الكرام للأسف وقت حلقتنا خلص النهاردة وخلص بسرعة قوي انتظروني كل يوم سبت الساعة واحدة بعد نص الليل في كلام في الحب شاهين أنور تصبحوا على خير